أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الامتحان وما أدراك ما الامتحان أبدأ هذا الدرس الشباب والامتحانات بتجربة حية لأحد المجتهدين أرسل بها إلي لتكون من خلالها ما نريد أن نوصله في هذه المحاضرة من معاني وتوصيات لأحبتنا في الله من الطلبة والطالبات قال هناك مبدأ أستند عليه غالبا وأجاهد نفسي على ملازمته وهو مبدأ التخلية قبل التحلية ومبدأ قيد العلم بالكتابة حقيق على أن هذا الأمر لم يكن محض صدفة بل كان وليد محاولات عدة كانت تبوء بالفشل وبعد مخاض عسير إلا أنني بعد هذه التجربة وصلت إلى هذا المعنى مبدأ التخلية وهذا كان يرتبط ارتباطا وثيقا باختيار المكان والوضع الذي من خلاله أستذكر كان أيضا مرتبطا ارتباطا وثيقا بمبدأ حسن الظن والتوكل على الله تبارك وتعالى قال هذا الإنسان المجتهد أنه كان دائما يرى أن مسألة طريقة الاستذكار باختيار المكان المناسب وباختيار الوضع المناسب للمذاكرة كان لها أثر كبير جدا على تحصيله فيقول ففيما يخصني كنت أجلس في مكان به تهوية وإضاءة كافية إما في الشرفة أو في السطح وغالبا ما كنت أجلس فوق الأرض وأنغمس بين كتبي فأتجرد عن العالم الخارجي وأنسى كل ما يدور حولي كان جلوسي فوق الأرض يساعدني كثيرا وخصوصا عند حفظي للقرآن أما الوضع فلما كنت أجلس فوق السرير للحفظ كنت أشعر بملل وارتخاء فالوضع لم يكن مناسبا البتة فالوضعية الأقوم والأمثل أن يستذكر الإنسان دروسه فوق مكتب أو على الأرض باختصار بعد اختيار المكان والوضع كان من المهم الحصول على همة عالية وذهن صافي من كل الأحداث اليومية أكيد الأمر كان صعبا في البداية لكن بالمثابرة والمحاولة والمحاولة تلك المحاولة والمجاهدة تولدت الطاقة وكان الصبر هو عنوان هذا النجاح وبلا شك وقبل كل شيء كان مبدأ حسن الظن والتوكل على الله هو الذي كان المفتاح السحري لمعادلة النجاح يقول كان الدعاء الذي طالما كنت أردده اللهم إني أستودعك ما علمتني بالذات كلمة أستودعك هذه كان يقشعر وأشعر باضطراب حينما أقولها بلساني أقولها وأرددها مع أني موقن بأن الواحد منا ضعيف وقليل الحيلة ولكن هذا الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى كان يولد عندي نوع من الطمأنينة والتوكل عليه سبحانه وتعالى وحسن الظن به سبحانه وتعالى وكنت أقول اللهم لا تنسيني يا رب العالمين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمفاتح العلم وسهل أخلاقنا بالحلم فلا شك أن النسيان هي آفة المتعلمين وآفة الطلبة بشكل عام وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره يقول صاحب الرسالة وكنت ربما أدعو ربي سبحانه وتعالى بأن يفتح علي في الفهم كما فهم ربي تبارك وتعالى سليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما بعد ذلك بعد هذه التهيئة يأتي مبدأ التحلية وتقييد العلم بعدها أشرع في الدراسة مثلا كنت أقرأ جيدا الموضوع مرارا وتكرارا لأستوعبه والقراءة بصوت عالي لها أثر كبير في الاستيعاب المهم بعد فهم الموضوع أأتي بقلم وورقة لرسم وتدوين وتلخيص الدرس سواء بالطرق المعلومة الآن اللي هي طرق الخرائط الذهنية أو أنه أكتب ملخص وآتي ببعض الأقلام الملونة لتوضيح بعض الأفكار حتى لا أنسى ما استذكرته فيكون التلخيص هذا فيه مجمل الأفكار والأشياء التي استوعبتها وكنت إذا أردت أن أحفظ شيئا أردده بصوت مسموع وأنا أقرأ هذا الشيء وربما أجعل ذلك بيني وبين نفسي ولا أدخل أحد ليسمع لي وكنت بفضل الله أستريح بين الفينة والأخرى ربما في هذه الأوقات أشرب شيئا من الماء أو آكل شيئا من الحلوى وهذا كان يساعدني السوائل والعصائر والفواكه لها أثر جيد حتى لا يشعر الإنسان بالنعاس أما قبل اجتياز الامتحان فكنت أراجع في البيت وآتي بملخصاتي التي كنت قد أعددتها من قبل ثم أردد قول الله تبارك وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مع شيء من الاستغفار ومعلوم أن الاستغفار من أعظم الأشياء التي تفتح على العبد الأرزاق والنجاح رزق عشان كده احنا عايزين في الامتحان ان احنا نستشعر بعض المعاني ومنها أن يستشعر الإنسان اسم الله الرزاق لأنه سبحانه وتعالى يفتح على عبده بهذه الأشياء فمحتاجين نبقى عارفين أسباب الرزق الحلال لأن هذه الأشياء تأتينا بهذه المعادلات لو حققنا هذه الأسباب تحقق الرزق المطلوب يقول ولازلت أتذكر موقفا مررت به في إحدى الامتحانات الشفوية وجدت نفسي في مأزق وكأنني لم أحفظ شيء وإذا بي أناجي ربي أمام الأستاذ الذي كان يمتحنني وأقول يا رب لقد استودعتك حفيظتي وأنت خير المستودع يا رب لا تتركني وإذا بي في حالة من الصفاء والنقاء ويأتي الفرج بفضل الله سبحانه وتعالى ثم يرسل هذا الإنسان نصيحة لنا جميعا بين يدي هذه المحاضرة فيقول وأذكر نفسي وجميع المقبلين على طلب العلم أن نور الله لا يؤتاه عاصي وأن التقوى مفتاح السداد والتمكين والتوفيق على كل واحد منا أن يجدد العهد والنية في طلب العلم فوالله سيرى عجبا كلما حالت ذنوبه دون ذلك وبالنهاية الحياة الدنيا كلها امتحان كبير ولكني وحتى لحظة كتابة هذه الأسطر كلما تعرضت لامتحان كثيرا ما يعاودني الشعور ذاته وأعاني نفس المعاناة وأتذكر قول نابليون أهون علي أن أخوض مئة معركة ولا أجتاز امتحانا واحدا من هذه البداية نبدأ درسنا وأنا عايز في البداية إن أنا أصحح مجموعة من المفاهيم خاصة بموضوع الامتحانات علشان هي دي المشكلة وهي دي المعضلة اللي احنا محتاجين ان احنا نحط النقط على الحروف في موضوع الامتحانات من خلال هذا الطرح ومن خلال تصحيح هذه المفاهيم اول حاجة عايز اسألكم جميعا معاشر الطلبة هو الامتحان لذاتك ولا لمعلوماتك يعني انا لما بتحط في امتحان انا بتمتحن شخصيتي بتمتحن ذاتي انا ولا معلوماتي في الحقيقة الامتحان مجرد سبر للمعلومات مش امتحان للذات فبلاش القلق الزايد اللي بيحصل لدرجة ان احنا عندنا حاجة اسمها فوبيا الامتحانات او رهاب الامتحانات الامتحان مش نهاية العالم مش بيهدد وجودك وكيانك مهم جدا كلنا يعرف ان فطرة ما قبل الامتحان هي بحد ذاتها امتحان لقوة الشخصية لمهارة كل واحد فينا في تدبير أموره وتنظيم وقته والتعامل إزاي مع التوتر الامتحان فترة لامتحان حبك وإخلاصك لوالدك ووالدتك وكل اللي عايزينك تبقى متفوق وناجح في حياتك فترة الامتحان بتختبر علاقتنا علاقتنا مع نفسينا مع ربنا مع أهالينا مع مجتمعنا عشان كده بيبقى فيه شوية توتر وخوف لأننا بنحس أن الامتحان مش مجرد اختبار للمعلومات لكنه مسؤولية قدام النفس والأهل والمجتمع عايزين من الأول نصحح مفهوم الامتحان مش معركة شرف وكرامة بلاش عبارة يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان بلاش ربط العلاقات بالامتحان حب الأهل هيزيد لو الإنسان نجح بتفوق الكلام ده كلام خطر جدا لأنه بيعمل تنشن بيعمل لود على الإنسان فعشان كده علماء النفس بيقولوا يجب أن نقدم الحب لأبنائنا بدون شروط فالنقطة الأولانية أول حاجة بطلبكم بيها يا شباب أن تتخلصوا من فوبيا الامتحانات إزاي؟ بأننا نستمد الثقة من الله عز وجل بأننا نعرف أن الامتحان مجرد اختبار للمعلومات أنه مش نهاية العالم أنه بيحتاج مننا بس شوية اهتمام وتركيز مش قلق مرضي مش اكتئاب علشان خاطر خايف من النتائج دايما ديننا بيعلمنا إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إحنا مش علينا إن إحنا نقطف الثمار لأن الثمرات دي الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بها النتائج إنما علي أنا إن أنا أسعى في الأسباب ليس إلا بعد كده الأمر الثاني عايزكم تحددوا الأهداف ويكون لكل واحد منا رؤية واضحة ومشرقة احنا بنتعلم لأسباب كتير وأهم سبب احنا بنتعلم من خلاله عشان كده بندخل هذا الامتحان ونتجاوز المرحلة اللي احنا فيها لمرحلة أعلى الهدف العالي الكبير اللي احنا كلنا لازم نجتمع عليه هو نيل رضا الله تبارك وتعالى روى أبو داود وصحابه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحاه احنا بنتعلم ليه احنا بنتعلم علشان نرضيه سبحانه وتعالى ودايما بنعلمكم ودايما بنذكر نفسينا بالمعنى ده وأعوذ به أن أذكر به وأنساه انه احنا الكلمة الجامعة لموضوع النوايا بس انت ترضى يا رب انا عايز ايه بس انت ترضى يا رب عندنا مشكلة هنا ان بعض الشباب بيشوف انه الشيء اللي هو بيتعلمه ده ملوش لازمة فبالتالي هو يتعلمه ليه هو انا هعمل ايه انا بخدمة اجتماعية ولا انا هعمل ايه انا بكلية تجارة ولا انا هعمل ايه انا بكلية مش عارف ايه الكليات بعد كده اقعد على الرف ولا الشباب يقولوا هنقعد على اقرب قهوة والبنات هتقعد في بيوتها وتستنى عدلها انا اعمل ايه اصلا بالكلام ده هنا انا عايز اعلمكم انه بالعكس احنا ممكن نستفيد استفادة كبيرة جدا من العلم اللي احنا بندرسه سواء في مدرسة سواء في كلية سواء في اي معهد من معاهد العلم احنا ازاي هنستفيد استفادات كبيرة جدا من خلال المعنى ده اي علم ليس علما باطلا اي علم ليس علما محرما يبقى العلم ده ممكن يكون فرض كفاية عليا بالتالي ده فرض من الفروض زيه زي فرائض الإسلام الأخرى فبالتالي أنا لازم أسد الثغرة أنا لازم أبقى عارف كويس قوي إن اللي أنا بعمله ده له ثواب عظيم عند الله عز وجل وقانون المسلم في كل زمان في كل مكان قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فأنا لازم أبقى جدير بالمكان اللي اتحطيت فيه ربنا ما حطنيش في المدرسة دي في الكلية دي في المعهد ده هباء أكيد فيها حكمة وبالتالي أنا لازم أبقى على قدر هذا المعنى عشان كده محتاجين لما نحدد أهدافنا نعرف إيه هي النوايا اللي احنا بيها نبقى مجددين للعهد مع الله عز وجل نحقق إزاي رضا ربنا سبحانه وتعالى إن احنا نستفيد من المعنى ده نحتسب أشياء كثيرة تخلي في نوع من الهمة واستنفار للطاقة عند كل واحد مننا أنا سألت الناس قبل إعداد هذه المحاضرة عن بعض الأشياء وعملنا استبيان على الفيسبوك وقلنا فيه أنه وقت الامتحان بيبقى وقت غفلة وبعد عن ربنا ولا وقت قرب أغلب الإجابات قالت أنه وقت قرب ان وقت الامتحانات بيغلب على الطالب في اكثر الوقت انه بيبقى قريب من ربنا بيخلو بنفسه مع الله عز وجل تلاقي كتير من الشباب بيبتدي يركز أكتر بيبتدي يذهب للمسجد ليصلي بيتعرض لساعات الإجابة في الدعاء بيتلمس بر والديه بتبقى بشكل عام هي فترة قرب من الله عز وجل وده معنى مهم جدا لازم نفهمه يا شباب وإحنا بنقدم على الامتحانات إحنا نيتنا إيه بشكل عام في طلب العلم ما تقوليش بالله عليك وبالله عليكي ما تقوليش ده علم دنيوي الكلمة دي مش كلمة صحيحة أبدا لأن تقسيمة الحياة إلى دين ودنيا بالمعنى العلماني اللي بيفصل الدين عن الحياة هو ده اللي احنا بنحاربه النهاردة لا أنا النهاردة اللي انت بتسميه دنيوي يعني بعيد عن الله عز وجل أنا بالنية بأجعله ديني بأجعله قربة وطاعة لله تبارك وتعالى فبالله عليكم بطلوا نغمة الأمور الدنيوية والعلم الشرعي والعلم الديني أنا مش عايز النغمة دي تبقى موجودة أنا عايز كل واحد منكم يبقى فاهم كويس قوي انه المكان اللي هو فيه ما ينفعش انه ياخده منه واحد ليس عنده اهتمامات شرعية ليست عنده المعاني اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة لما بنقول عايزينكم يا شباب تمكنوا لدين الله في الارض احنا يا شباب بنتعلم عشان نهذب نفوسنا احنا بنتعلم عشان نعرف الحق احنا بنتعلم عشان نخشى الله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا إنما يخشى الله من عباده العلماء احنا بنتعلم لنكون من ورثة الأنبياء وأنا قلت وأعيد وأزيد إن المطلوب مش هو العلم بالطريقة اللي كل مرة بنفهمها إن هو العلم الشرعي من تعلم العقيدة والفقه وتعلم الأصول والمصطلح وكذا فقط العلوم الأخرى دي لما تركناها لغيرنا بها استعبدوا بمعنى كلمة استعبدوا واستبدوا بالمسلمين العلوم اللي النهاردة الغرب بيتميز بيها عن المسلمين وصرنا في ركاب التخلف بسبب المعنى ده لما وصل لعقول وأذهان المسلمين ففرطوا في هذا الأمر أنا بتكلم إن منظومة العلم بشكلها العام بشكلها الكامل واقروا وشوفوا علماء الإسلام كان الواحد فيهم يبقى ماهر بعلوم احنا بنسميها دلوقتي علوم دنيوية من علوم الفيزياء ومن علوم الطبيعة وعلوم كذا وكذا ويبقى فقيه من الفقهاء المعروفين فبالتالي لما نقرأ الآيات دي عايزين نستشعرها بهذه النفسية لما نتعلم بنتعلم عشان نظفر بالدرجات العلى في الجنة يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات احنا بنتعلم عشان نترك من بعدنا ما يثقل الموازين إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له احنا بنتعلم عشان نبقى في رحمة ربنا سبحانه وتعالى لأنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم أو متعلم يبقى المتعلم ده في رحمة ربنا سبحانه وتعالى احنا بنتعلم عشان ربنا يغفر لنا أخرج أبو يعلى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر احنا بنتعلم عشان أمتنا يا شباب في احتياج لينا عشان بداية التمكين ثورة علمية عايزينكم يا شباب تسدوا الثغور عايزينكم تبقوا المسلمين بمعنى كلمة الإسلام عايزك أنت الإسلام وأنت الإسلام عايزينكم يا شباب تبقوا في الصدارة دايما ربنا يعزكم بالإسلام وينصر بكم الإسلام عشان كده لازم إخلاص لازم في البداية إخلاص كان من دعائهم اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت أيوة أنا محتاج أدعي ربنا إن قلبي يكون له وإن عملي يكون له وألا أبتغي بهذا العلم بهذا الشأن إلا وجه الله تبارك وتعالى واللي يجي يقول لي أنا ما عنديش نية المعاني اللي أنت بتقولها دي بعيدة عنا أقول لك اسمع كلام حبيب بن أبي ثابت لما قال طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية ثم جاءت النية والعمل بعد اسمع إلى كلام السلف هذا وطبقه في حياتك عايزين إخلاص عايزين صدق في ترجمة ابن جريج في كتاب سير أعلام النبلاء قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبتم العلم اسمعوا الكلام علشان خاطر محدش يضحك عليكم في هذا المعنى وعشان الشيطان ما يوسوس ليكم في ذلك قالوا لهؤلاء الأشراف الأكابر من سلفنا لمن طلبت العلم فقالوا كلهم قال لنفسي غير ابن جريج فقال طلبته للناس فعلق الإمام الذهبي على ذلك فقال ما أحسن الصدق ما أحسن الصدق ان الانسان يبقى عارف في البداية انه قد تأتيه بعض المعاني المشتبهة ونيته ما تبقاش نية خالصة لكن مع الوقت يرزق هذا الامر يرزق النية الصالحة وبالتالي يبقى علينا ان احنا ما نستصعبش الموضوع لما نقول عايزين صدق واخلاص ونية حسنة في البداية عايزين يا شباب همة وعزيمة عايزين نحقق معنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا عايزينكم يا شباب تبقوا محققين لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعه احرصوا على ما ينفعنا في دنيتنا بأن احنا نكون في الريادة والصدارة احرصوا على ما ينفع دينكم واستعن بالله ولا تعجز فعايزكم تفهموا المعنى ده جيدا جدا بين يدي موضوع الشباب والامتحانات عايز نبقى فاهمين ان فترة الامتحانات فترة فيها معاني ايجابية جدا جدا جدا منها معنى تطوير المهارات الواحد في فترة الامتحانات بيبتدي يركز أكتر بيبتدي يبقى شخصية مختلفة خوفه من الرسوب خوفه من الفشل بيخليه يبقى شخص مختلف شوية في وقت الامتحانات فبيدخل في مود مختلف بالتالي من المهارات المهمة قوي ان احنا نستفيدها عشان خاطر نبص للامتحان مش بالفوبيا وانما نبص له من الجانب الايجابي ان احنا نستفيد من الامتحانات تطوير مهارات زي ادارة الوقت الإمام ابن القيم رحمه الله كان يقول أن كل آفة تدخل على العبد سببها حاجة من اثنين ضياع الوقت وفساد القلب ضياع الوقت وفساد القلب ابن عمر علمنا المعنى ده لما قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك قال لنا إن احنا علينا إن احنا نستغل كل لحظة إن الوقت ده راس مالي وخاصية من خصائص الوقت اللي تفرد بها أنه إذا ذهب لم يرجع فبالتالي نتعلم إدارة وقت من خلال فترة الامتحانات نتعلم مهارات التفكير ونتعلم مهارات الحفظ لأنه المهارات دي في ملكات عندنا بتنضب ملكات ما بتبقاش مستخدمة بسبب ان احنا معطلينها في الغفلات وفي تضييع الأوقات وفي الكلام الذي لا يفيدنا في شيء فالنهاردة في فترة الامتحانات بتبقى فيها فترة إيجابية جدا لأن احنا نتعلم ازاي نفكر ازاي نحفظ ازاي نتعلم من المهارات ان احنا نستغل الأوقات الفارغة أو الأوقات التي تضيع هباء ومنها استغلال الخلوات أغلب الناس ذنوبها بتبقى في الذنوب الخلوات أغلب الناس بيعمل ذنوب في الخلوات والشباب بالذات بيقعوا في ذنوب الخلوات وبينسوا حديث ثوبان لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه بعض الناس يأتي يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورة ليه بيعملوا كده ليه كل عمله ده بيحبط لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لكن دلوقتي في فترة الخلوة ورايا بكرة امتحان وعندي كذا أنا ما بتكلمش على إنسان باطل ولا إنسان ضايع ولا إنسان فاسق ولا كذا أتكلم عليكم يا شباب وأنا أحسن الظن فيكم لما الخلوة خلاص هيبقى قاعد مع الكتاب فمش وقت النهاردة إن هو يعمل الذنب الفلاني فيبتدي يتعلم إزاي إنه يستغل هذه الخلوات في التعلم في المحاسبة في التفكر في معاني لو استدام عليها يبقى خلصنا من موال كبير ومشكلة كبيرة بتواجهنا في حياتنا مع ربنا سبحانه وتعالى لو بصينا للامتحان على إنه بيبقى فرصة من الفرص لتطوير المهارات إنه فرصة لزيادة الثقافة والكفم المعرفي انه فرصة ان انا اقرب من تحقيق اهدافي انا بنجح في حياتي بفضل الله عز وجل انا باخد خطوة فبيديني الشعور بالنجاح والشعور بالتقدم انه قربت احقق الانجاز وبالتالي الشعور بالانجاز نفسه ده بيولد معنى من السعادة ومعنى من الطمأنينة ومعنى من الراحة بلا شك الامتحان بيؤدي إلى هذا المعنى لكن خلونا نقول أنه الامتحان برضو لبعض الأمور اللي لازم توضع في الاعتبار عشان كده لازم نقدم لمجموعة من النصايح المهمة اللي لابد أن الشباب يضعها في الاعتبار قبل الامتحان النصائح منها نصائح تخص طريقة الاستيعاب طريقة المذاكرة التهيئة النفسية التهيئة الإيمانية المعاني دي أول حاجة أقول لك تهيأ ببعض الأمور لا شك حالة الصلح مع ربنا سبحانه وتعالى قلنا أنه الإنسان الناجح ده وهو بيكلمنا فكان بيقول على معنى البر ومعنى المحافظة على الصلاة والتقرب من الله عز وجل عشان حالة الصلح مع ربنا دي مهمة جدا عشان ما يبقاش عندي شعور بالذنب شعور بأنه مش هنجح لأن أنا مش مستقيم إن ربنا مش هيوفقني المعاني دي لازم نطردها تماما من ذهننا بين يدي الامتحان ومحتاجين حسن توكل وحسن الظن والدعاء مفتاح الكلام ده قلنا محتاجين الهمة العالية اللي تبقى دافع لينا ان احنا نذاكر ونبقى عايزين مش بس ان احنا ننجح وخلاص لا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية انت بتذاكر عشان تتفوق احنا لابد أن نستشعر هذا المعنى الله جل في علاه سمى نفسه سبحانه وتعالى الوتر ومعنى اسمه الوتر أنه سبحانه وتعالى الفرد الصمد سبحانه جل في علاه العلماء قالوا لنا في هذا المعنى معنى جميل جدا حظ العبد من اسم الله الوتر أن يتميز انه ما يبقاش كده وخلاص احنا مش عايزين من يحسن عمله لا ليبلوكم ايكم احسن عملا انا دايما احط في الاعتبار ان اكون الافضل مش اكون فاضل لا اكون الافضل انا السنه دي ذاكرت بمقدار جيد لكن انا مش هارضى بالدونيه ان انا اجيب جيد وخلاص لا انا عايز السنه دي اجيب جيد جدا انا عايز السنه دي اجيب امتياز وليه لا الفتره مش هتسمح الوقت مش سامح اطرد القناعات السلبيه وما ذلك على الله بعزيز ياما ناس بتدخل امتحانات وتجد الاشياء اللي هم استذكروها هي بس اللي موجوده في الامتحان وبيجيبوا الدرجات العاليه حسن توكل وحسن الظن بالله ومعاني مهمه جدا لازم نضعها بين أيدينا وفي تصوراتنا لموضوع الامتحان محتاجين طالما نتكلم على دراسة وعلى علم يبقى لازم منهج دايما نقول العلم منهجية ومرحلية لازم جدول لازم يبقى فيه جدول للمذاكرة أبتدي بالمادة الأسهل وبعد شوية إذا مثلا إن أنا هذاكر مادتين في يوم واحد يبقى ما خليهمش مادتين من المواد التقيلة شوية يبقى عندي مادة خفيفة ومادة متوسطة أو أتقل شوية لو عملت كده لو هذاكر مادة واحدة أبتدي دايما بالمواد الأسهل على حسب الوقت المتاح بالنسبة لي لازم أحط في جدولي أوقات للراحة وللترويح بدون الإخلال بالجدول علينا إن احنا ما نهولش قوي من موضوع الامتحان ولا نهونه علينا ان احنا نبعد عن التنشن ده عن التوتر ده اجعل الجدول مرن واقعي علشان لو حصل مثلا دايما كنا نقول انا لما بحط جدولي على جدول اسبوع بحطه على ست ايام او خمس ايام بعتبر الاسبوع مش سبعة ايام لانه عشان يبقى فيه مرونة عشان لو حصل اي شيء مفاجئ حصل اي شيء يبقى انا عامل حسابي على هذا الاعتبار لما اجي استوعب وعايز افهم اعمل ايه قلنا من الحاجات انك تستخدم اسلوب الاختصار للموضوع كنا بنقول على حاجة بنسميها طريقة الدبابيس لو أنا بمسك كتاب وعايز أقرأه بقسمه إلى فقرات بحيث أحط على الهامش بكتب بعض العناوين الجانبية وبحط بعض الخطوط على الكلمات المفاتيح المهمة اللي أنا لازم أبص عليها بحيث أن أنا لما أفر الكتاب بعد كده وأنظر فيه تبقى المعلومات دخلت بطريقة سليمة بالظبط زي ال hard disk لما ال input وال output بنفس التفكير تقريبا أنا مش عليا أن أنا أدخل ال data بشكل عشوائي وبشكل فوضوي لا أدخلها بشكل منظم فأعرف أستدعي المعلومة بشكل سريع ويبقى الموضوع بالنسبة لي متيسر عليا ان انا ابتعد عن بعض الامور اثناء المذاكره مفيش مذاكره وجنبي تلفزيون مفيش مذاكره وجنبي النت وانا مشغول ما بين هذا وذاك ما ينفعش اذاكر وانا التليفون طول الوقت انا حاطه جنبي وكل ما شويه افصل واخش في معنى اخر فاكرين قصة سيدنا عباد ابن بشر لما جاء في الحراسة وكان معاه سيدنا عمار بن ياسر وقام سيدنا عباد بن بشر يصلي وجاء رجل من المشركين وضربه بسهم وقعد يكمل في صلاته ويكمل في صلاته لغاية ما تجوز فيها بعد ما الرجل ضربه بثلاثة أسهم وبعد كده لما جري الرجل المشرك وقام سيدنا عمار يشوف اللي حصل لسيدنا عباد بن بشر فقال له كنت في صورة فكرهت أن أقطعها أهو الفكرة كده إن أنا محتاج وأنا بذاكر إن أنا خلاص أنا عليا إن أنا أخلص الشيء ده ومش عليا إن أنا ألتفت لأي شيء شعار أي مسلم هو شعار أي طالب علم بمعنى الكلمة ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون من الوسائل اللي ممكن استخدمها في المذاكرة بشكل عام ان انا اعمل ملخصات للاشياء المطولة استخدم الخرائط الذهنية زي ما قلنا ممكن ان انا استخدم بعض التقنيات الحديثة بعض الناس ممكن تسجل المادة دي على شريط مثلا وتيجي بعد كده تشغله بحيث انه يسمع الكلام ده طريقة ان انا ادون الامور دايما بارقام بمعنى الشيء ده في خمس نقط الشيء ده في كذا ده لاصحاب المواد اللي بيغلب عليها الشيء النظري شوية ان هو يبقى عايز يحصل اكتر كم من المعلومات اللي بيبقى دراسته تحتاج الى الفكر اكتر احنا محتاجين ان هو يدرب ذهنه على الاشياء دي بمجموعة من التمارين وان هو دايما يضع بعض الافكار من خلالها يولد المهارة دي وينشط الملكة دي عنده بشكل معروف لكل طالب كل مادة ليها طريقتها في المذاكرة ان انا اسأل اصحاب الخبرات والناس اللي تفوقوا قبلية في المجال اللي أنا فيه إزاي المادة دي أذاكرها إزاي أستوعبها إيه المشاكل اللي ممكن تقابلني وإزاي أعرف أتجاوزها دي مسائل لازم يحطها كل طالب في الاعتبار مسألة المذاكرة الجماعية الناس الخبراء بيقولوا إن ليها إيجابيات وليها سلبيات بيقولوا مثلا إذا سبقت الاختبار بأسبوع على الأقل وكانت المذاكرة دي كلها من ناس جادين يبقى لا بأس بذلك أما إنها تكون خلال أيام الامتحانات نفسها وتحوي بعض الناس اللي هم أصلا مش جادين وتغلب عليهم البطالة شوية فتجنب المذاكرة الجماعية أفضل بالنسبة للمكان قلنا إنك تذاكر في مكان جيد التهوية خالي من المشتتات من الضوضاء إضاءته جيدة ان وجد المقعد ووجد المكتب والمناخ الجيد يكون افضل بالنسبة للوقت اللي الواحد يذاكر فيه اختيار وقت بعيد عن مواعيد النوم كالقيلولة مثلا او كالاوقات السهر الطويل اختيار الوقت ده افضل ان انا دايما لو هذاكر في وقت يبقى احط في الاعتبار حكاية انه يكون وقت استطيع فيه الاستيعاب بشكل جيد ما يكونش حواليا دوشة في البيت او في المكان اللي انا هذاكر فيه يبقى الوقت ده يكون وقت مناسب يفضل انه المذاكرة تكون من بعد صلاة الفجر اللهم بارك لأمتي في بكورها وقت ما بعد الفجر أفضل يفضل في النوم ان الواحد ينام جزء من الليل هذا أفضل من السهر الطويل بشكل عام دي النصيحة لكن لو كان في واحد ظروفه لا تسمح له لأنه مثلا فترة النهار في بيته أو في المكان اللي بيذاكر فيه فترة مليئة بالضوضاء فهو هيؤثر الليل عليها لا بس بس يا ريت ولو ينام نص ساعة ولا ساعة في الليل هذا أفضل لصحته وأفضل لاستيعابه بشكل عام بالنسبة للأكل اللي يأكله العلماء قديما قالوا البطنة تذهب الفطنة والمعدة العامرة لا تحب أن تفكر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وصححه الألباني حديث مشهور ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه فالنصيحة الغذائية المختصرة خلال وقت الامتحان نظم أوقات طعامك حسب ظروفك واحتياجاتك ما تبقاش فوضوي ولكن كل باعتدال وابتعد عن الإسراف وابتعد عن التبذير أعطي الزمن الكافي للطعام وما تتحججش بضيق الوقت ومسألة التكاوي يعني كل بطريقة جيدة بحيث انك الكلام ده هيساعدك اصلا جسديا ان الطعام ده يفيدك علشان خاطر القاعدة بتقول امضغ اللقمة الواحدة ثلاثين مرة خير لك من ان تبتلع ثلاثين لقمة ابتعد بطبيعة الحال عن الأغذية الدسمة بكثافة لأنها تؤثر على الإنسان وعادة بتجيب للإنسان نوع من إحساس بالنعاس فيفضل بلا شك أن يتناول الإنسان في وقت الامتحانات الأغذية الغنية بالبروتين والفيتامينات اللحوم البيض الحليب الحمص العدس الأشياء اللي تبقى فيها نسبة من الفيتامينات ويفضل السمك بشكل خاص أو الأشياء التي فيها نسبة من الفوسفور أكلات لأن ده أنشط للذهن بشكل مستطاع يعني قلل قدر الإمكان من الكاكاو من القهوة من الشاي من الكولا واحرص على أن يتوفر في طعامك بضعة معادن زي الزنك الموجودة في الفاصوليا وفي الفول وفي الأرنبيط وفي التفاح وفي العنب بالتالي الحاجات دي مطلوبة بشكل عام ابعد عن المشروبات المنبهة واهتم بالأغذية الجيدة زي السمك زي ما قلنا وابعد عن الأكل الثقيل البطيء الهضم بالنسبة لموضوع النوم في وقت الامتحانات قلنا أن وقت النوم المنصوح به هو النوم المبكر والدراسة في ساعات الصباح الأولى لأنه الدراسات اللي بتتكلم على موضوع الساعة البيولوجية والتوازن العضوي بشكل عام بيتكلموا على أنه أفضل الأوقات فعلا للمخ هي هذه الفترات طب أعمل إيه لو أصبت بنوع من الأرق بالذات فترة امتحانات مش عارف أنام القاعدة بتقول دع النوم يطلبك ولا تكن له طالبا فإنك إن طلبته هرب وإن تمردت عليه سعى خلفك لاهسا يعني الواحد ما يخشش ينام إلا إذا كان فعلا محتاج للنوم والعلماء بيقولوا إنك لو عندك المشكلة دي اعمل ما يلي هيأ نفسك للنوم بإنك تخلي ضوء الغرفة قليل إنك تمتنع عن تناول المشروبات المنبهة زي ما اتكلمنا ولا بأس ان انت تاخد دش كده سخن ولا حاجة قبل النوم ده بيساعد على النوم وأعطي جسدك وقتا معينا لكي ينام حاول تنام مدة لا تزيد عن النص ساعة فلو مضى الوقت ولم تنهض انهض من فراشك واعتمد إلى أي نشاط آخر انك تفتح كتاب تقرأ فيه انك تراجع تاني حاجة عايزها انك تقوم تصلي ركعتين تعمل أي نوع من النشاط قالوا لأنه مش جيد للبدن بشكل عام ان الواحد يجاهد نفسه عشان ينام ساعة ساعتين قاعد على السرير ومش عارف لا يستذكر ولا عارف ينام ولا عارف يعمل حاجة فبلا شك محتاجين هذا النوع من التهيئة الجسدية والصحية للإنسان منا وقت الامتحانات بالنسبة للتهيئة الإيمانية في مفهوم لازم هنا أحط عليه إضاءة معينة وهو اللي أنا اتكلمت فيه عرضا في مسألة الشعور بالذنب أنا بعمل ذنوب وبالتالي مستحيل أنا ربنا يوفقني ربنا مش هيوفقني في الامتحان عشان الذنوب اللي أنا عملتها ربنا هيعاقبني فأنا حسقط السنة دي بلا شك الابتعاد عن المعاصي هو الأولى بلا شك ولزوم سبيل الاستقامة ربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله لكن خلونا نبقى واقعيين كل بني آدم خطاء فلذلك استغل الفرصة دي في تهيئتك الإيمانية أيها الطالب وأيتها الطالبة بأنها تبقى زي ما قلت بداية صلح مع ربنا سبحانه وتعالى نستغلها في ان احنا نكثر من الاستغفار والاستغفار زي ما قلت من اسباب الرزق فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فبالتالي من مفاتيح الرزق كثرة الاستغفار من مفاتيح الهداية الاستغفار واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى الواحد مننا لازم يتهيأ إيمانيا فبالتالي حتة الشعور بالذنب وإن أنا مش هنجح اطردها عن ذهنك ببلسم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ببلسم التوبة النصوح مع الله سبحانه وتعالى من الأمور اللي بيوصى بها للتهيئة الإيمانية وده في وقت المذاكرة مذاكرة ما قبل الامتحانات قلنا إن الواحد مننا يستودع الله كل ما يحفظه ويتعلمه وأن يحرص الإنسان منا على القربات والطاعات وإنه إذا أخطأ يأخذ درسا من خطئه ولا يجعل التفكير في الخطأ هو ديدنه مش طول الوقت عدول المعاني دي من المعاني المهمة قوي إنه الإنسان بيراقب الله مش بيراقب الناس فبالتالي موضوع الغش غش بقى في الامتحانات وانتوا عارفين الشباب بتاعتنا يعني واخدين شهادة الأيزو في المعنى ده الغش محرم بطبيعة الحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا فعلشان أرض الناس أسخط الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس وربنا هو الرزاق والرزق لا يكون بالمعاصي فإن ما عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينال إلا بطاعته من الحاجات اللي بتفيدني في التهيئة الإيمانية إن أنا أقول بعض الأذكار زي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أقول اللهم اهدني وسددني أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنها دعوة ذنون وهي تفرج الكربات أقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ونحو ذلك من الأدعية والأذكار اللي تهيئ القلب وتهيئ الإنسان إيمانيا طيب هندخل بقى في مرحلة الامتحان الوصايا اللي نوصي بها قبل الامتحان أول حاجة النجاح رزق والنجاح بيد الله على كل واحد منا أن يأخذ بالأسباب ومن جملة هذه الأسباب أن الواحد يأخذ قسط من الراحة علشان يستطيع أن يمتحن في جو جيد لأنه بعض الناس يقعد مطبق يومين وبتاعه وعشان خاطر الامتحان والمادة مش مذاكرها ويدخل ينسى كل شيء لأنه ما أعطاش بدنه حقه إن لبدنك عليك حقه في يوم الامتحان وده طبيعة الحال في أي وقت يعني ينبغي أن يبدأ الإنسان بصلاة الفجر في الجماعة بالنسبة للذكور وبالنسبة للأخوات يبقى صلاة في أول الوقت ولا بأس أن الإنسان يذكر بعض الأذكار دبر الصلاة وأذكار الصباح يتهيأ بها أيضا إيمانيا ولا ينسى بطبيعة الحال إرضاء الوالدين والتماس الدعاء منهما فدعوة الوالد مستجابة ثم يخرج للامتحان مبكرا يتناول الإفطار يكون إفطار خفيف يقولوا ولو كوب من الحليب مثلا وما تنساش أيها الطالب ما تنسيش أيتها الطالبة دعاء الخروج من المنزل من قبليها بنبقى محضرين الأدوات الخاصة اللي احنا هنستخدمها في الامتحان أما أثناء الامتحان فالإنسان منا يبدأ بالتسمية قبل كل شيء والدعاء دائما يكون في الرخاء والشدة والاستغفار كما قلنا من الأسباب اللي تهيئ الإنسان ويجلس الإنسان منا طالب جلسة صحيحة بحيث يستقيم ظهره ويبتعد عن الورقة تبتعد عن عينه مسافة لا تقل عن 20 سنتي ده بيساعده على الراحة الجسمية والنفسية كما ذكرت الأبحاث العلمية الأبحاث بتوصي بالتخصيص 10% من وقت الامتحان في التصفح يعني الامتحان ساعتين محتاجين كده خمس دقايق 10 دقايق أتصفح ورقة الامتحان وابتدي اهيئ نفسي وعليا ان انا ما انشغلش قوي اثناء التصفح ده السؤال ده شكل كده مش عارف اجاوبه لا انا ابتدي مش عارف ايه لا خالص ابتدي اخد الموضوع بهدوء وابتدي بالسؤال اللي انا شايفه انه سهل جدا وابتدي بيه واشجع نفسي على اساس الامور تاتي شيئا فشيئا وأنا بتصفح أدون بعض الملاحظات بعض الأفكار بسرعة جت في ذهني وأنا بتصفح سؤال إن أنا عايز أكتب معنى معين قبل ما يتفلت مني مع تنشن الخاص بجو الامتحان أسجل الملاحظات والأفكار على ورقة الأسئلة قبل ما أبدأ في الإجابة وبعد كده أخطط للإجابة وحدد الأسئلة الأكثر درجات من غيرها والطويل دون غيره وأحدد المطلوب بالظبط فهم السؤال نصف الإجابة فعلي أن أنا أركز في قراية السؤال وكيفيته كم فقرة يحتوي الكلام ده هقسمه إلى واحد اتنين تلاتة عايز مني أشرح كذا أو لو أنا في معادلة معينة أو أنا بعمل عملية معينة هتبقى خطواتها كذا أتأنى في الإجابة ومش همي ان انا اخلص من التنشن دايما في بعض الشباب خلاص بقى من كتر ما هو مضغوط عايز يكتب اي حاجة وخلاص ونخرج ويبقى بالنسبة له يعني الحمد لله هف خلصنا من الجو اللي احنا فيه فما يكونش همي الخروج بلا شك ان انا علي ان احسن العرض فاتقوا الله واحسنوا في الطلب ومحتاجين ان احنا يكون الكلام بيتكتب بطريقة جيدة بخط واضح علشان ده بيوصل المعلومة بطريقة أفضل للمصحح أبدأ بما أعرف من الأسئلة وأرجي الأسئلة التي تغيب علي لأن الوقت الأول في الاختبار يكون عادة في الإنسان في نشاط وبعد كده بيبتدي يفطر الإنسان شيئا فشيئا أركز دايما على المطلوب وبلاش الإسهاب وبلاش أعمل فيها أبو العريف وإحنا بقى المصريين بالذات يعني إحنا واخدين برضو هنا الأيزو في حكاية أبو العريف دي بقى وابتدي بقى إيه أكتب بقى حاجات وأكتب السؤال ثلاث أربع مرات وأعمل مش عارف إيه وحركات من الحاجات دي من اللطائف أحكي لكم حاجة عشان حتى نفك شوية الجو ده أتذكر أنه أحد الشباب كان معانا في الكلية فكان هو ما بقاش مذاكر حاجة فيجي يعمل إيه يروح جاي عامل خط طويل كده في الورقة ويروح كاتب تحتيها ايه الآن الآن المراقب يأخذ ورقة الامتحان مني وأنا والله عايز أذاكر وأنا أنا مذاكر وكويس بس الوقت لم يتسع ليا ويقعد يكتب أي كلمتين كده طبعا هو مش مذاكر ولا هو عامل أي حاجة هو عامل الخط وكاتب الكلمتين دول على أساس إنه يضغط على الدكتور بإنه يعني آه الولد والله كان ماشي كويس وكان ممكن يجيب نمرة كويسة فينجحه بأي شكل وللأسف الشديد كان بعض الدكاترة بتيجي عليهم وهو كان أستاذ في الطريقة دي يعني فبعض الشباب طبعا يعني بتخترع طرق عجيبة في انها تطلع من الامور دي زي ما قلنا نركز دايما على المطلوب نكتب القواعد في المسائل لو الإجابة محتاجة حاجة من هذا القبيل عايزين نحط بقى في الاعتبار بعض المعاني المهمة قوي قوي بعد ما أديت الامتحان واستعنت بالله سبحانه وتعالى وأديت الموضوع ده كله تيجي بقى آثار ما بعد الامتحان لأنه بعض الناس بيبتدي بقى يعني بعد الامتحان يبتدي يقول خلاص أنا مفيش فايدة أنا شكل العام كده مش هبقى أديت المطلوب مني وأنا حاسس إن هيحصل لي كذا ويبتدي يقول أنا فشلت في هذا الأمر أول شيء بعد الامتحان احمد الله على كل حال إن لقيت خيرا أو غيره ولا تغتر إن وجدت إن أنت صنعت أفضل شيء ولا تنهزم إن وجدت شيئا آخر يعني بعض الناس بتبتدي يقول لك انا هاخد امتياز تلاقيه ما عملش كده خالص اخرج من الامتحان وانت متفائل لنفسك وللاخرين وحاول ان تكون مصدر قوه لزملائك ولا تتخلق بخلق المرجفين ولا المخذلين اياك ان تراجع بعد الامتحان فاحيانا هذا يزيدك احباطا خلاص يعني بلاش المراجعة اللي بتبقى بعد الامتحان دي عشان الإنسان منا خلاص انتهى من هذا الأمر مش هيستفيد شيء إن هو يقول أنا شكلي هجيب كذا كل الطلبة بتقع في المشكلة دي ما تراجعوش يا شباب بعد الامتحان فكر في اللي جاي على طول تذكر دائما أن ما مضى وسلم لن يعود فابذل جهدك في ما بقى ولا زال في يديك كلمة فشل في حياة المسلم ممنوعة تذكروا دائما أن من الزلل والخطأ يتعلم الإنسان أضعاف ما يتعلمه من النجاح وأنا عايز هنا أذكر لكم تجربة توماس إديسون تعرفوا أحد الصحفيين قال لإديسون مخترع المصباح الشهير قال له إيه شعورك حيال 25 ألف محاولة فاشلة قبل أن تنجح في اختراع بطارية تخزين بسيطة فأجاب لست أفهم لما سميتها محاولات فاشلة أنا عرفت 25 ألف طريقة لا يمكن بها صنع بطارية فماذا تعرف أنت؟ إديسون اللي يعتبر من أعظم المخترعين في التاريخ لما دخل المدرسة بدأ معلموه بالشكوى من بطء استيعابه تصوروا أنه إديسون ده اللي يعتبر أعظم المخترعين في العصر الحديث كانوا في الأول شايفينه أنه ولد بليد فقررت أمه إنها تدرس له في البيت إريسون كان من البداية مشغوف بالعلوم في سن العاشرة أعد مختبر كيميائي في منزله لينتهي به المطاف إلى أنه اخترع أكثر من 1300 جهاز وأداة علمية كان لها الأثر الواضح في حياة الإنسان المعاصر هو كان بيقول أنا ما حققته هو ثمرة عمل يشكل الذكاء منه واحد في المية أما الجد والمثابرة ف99% اخترع المصباح الكهربائي اللي يعني شهرته ذاعت في كل مكان وشوفوا أثره قد إيه علينا إلى وقتنا الحالي بعد ألفين مرة من التجارب الفاشلة وهو دايما كان يقول إنني لم أفشل أبدا أنا اخترعت المصباح في النهاية فكانت عملية من ألفين خطوة اكتستها عشان أوصل إن أنا أعمل المصباح في يوم من الأيام تم تدمير المختبر الخاص بيه سنة 1914 واتحرق المختبر بتاعه ابنه كان يدعى تشارلز ابنه الكبير فقعد يدور على أبوه لقاه واقف قدام الحريق بمنتهى الهدوء فبيقول فأنا حسيت أنه أكيد دلوقتي زعلان جدا لأنه كل اللي عمله بناه بيتحرق قدام عينيه فبيقول أبويا كان في الوقت ده كان عنده 67 سنة فلقيته لما شافني قال لي إيه ده أنت هنا من إمتى اذهب لوالدتك علشان تشوف المنظر ده لأنها لن تشهد منظرا كهذا أبدا في حياتها وفي اليوم التالي تفقد إديسون الركام اللي خلفه الحريق وقال أنا هنا استفدت استفادة عظيمة جدا لقد احترقت كل أخطائنا الحمد لله احنا ممكن من دلوقتي نبتدي من جديد وبالفعل بعد ثلاث أسابيع من الحريق استطاع إديسون أن يخترع أول فونوغراف مشغل اسطوانات أول واحد اخترعه كان إديسون بعد الحريق بثلاث أسابيع واخترع بعد كده بقى مجموعة من الآلات الكثيرة جدا اللي تدين البشرية له بالفضل ليه إنجازه هذا إنسان ما يعرفش كلمة فشل عشان كده إنسان ناجح ولازم أنت يا مسلم وأنت يا مسلمة يبقى المعاني دي أبعد ما تكون عننا لو احنا النهاردة بنتكلم ان انتوا يا شباب انتوا الامل يبقى لازم يا شباب لما تتعاملوا مع الامتحانات اتعاملوا معاها بنفسية جديدة لما تتعاملوا مع العلم اللي انتوا بتتعلموه تبقى بتصورات جديدة مش عايزكم يكون عندكم اي اعراض من اعراض الزلل والفشل والكلمات دي خالص مش عايز يكون عندنا أي آفة من الآفات النفسية اللي بيتكلم عليها علماء النفس في فترة الامتحانات العلماء بيقولوا أنه الاكتئاب بيبقى سبب من أسباب عدم النجاح وبيقولوا مش العكس مش أنه هو ما نجحش فاكتئب لا هو في البداية بيبقى عنده إحساس بالعجز عنده إحساس بضعف الهمة عنده إحساس بالاضطراب عنده إحساس قناعات سلبية لازم يا شباب تتغير لازم تتحدى الواقع بلاش تسيب نفسك لإحساس القلق المرضي اللي بيصيبك بضعف في التركيز ونسيان وتشويش بلاش تبقى عندك أشباه الوساوس القهرية طول الوقت شاغل بالك بأفكار ومتسلطة عليك إن أنت مش هتنجح إن أنت مش هتنفع إن أنت كذا مين قال لنا رب هو سبحانه وتعالى مستمدنا في الحول والقوة لا حول ولا قوة إلا بالله إذا كنا يا شباب بنتكلم عن الامتحانات فعلينا أننا نعرف أنها فترة للقربات فترة نفهم فيها عن ربنا معاني وأهم معنى مش ممكن ننساه أن الامتحان بيفكرنا بامتحان الآخرة ونسأل الله أن يعاملنا برحمته وعفوه ولا يعاملنا بعملنا وهذا ظننا فيه وظننا فيه لا يخيب يا شباب باختصار انظر للامتحان على أنه لمعلوماتك ومش لذاتك لازم يكون لك هدف مشرق يهون مصاعب طريق الدراسة لازم تبقى فاكر دايما انه من الفشل بنتعلم اضعاف كده من سبل النجاح لازم نتهيأ تهيئة ايمانية وتهيئة نفسية لازم نجتهد ونجاهد لازم احس بدوري واحس بنفسي واحنا في مناخ الثورة دي وبفضل الله عز وجل من اعظم المعاني اللي النهاردة احنا في بلدنا بقينا مستشعرينها انت لك قيمة وقيمتك النهاردة الشباب وهم بيقولوا ارفع راسك فوق انت مصري في معنى الولاء وفي معنى الانتماء انا بقى عايز اقول ارفع راسك فوق انت مسلم وانت مسلمة ولازم تبقوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ربنا قال لنا كده انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين فلا نعطى الدنية ابدا ما نرضاش ان احنا نبقى دون ما نرضاش انه النهاردة بعض الناس اللي بتعادي الدين تبقى ليها السلطة وليها القيادة وليها إذا كنا النهاردة يا شباب بنتكلم عن عز وتمكين انتوا يا شباب بعد عشرين وثلاثين سنة انتوا اللي هتبقى ليكم قصب السبق انتوا اللي هتحملوا الراية فمن النهاردة انا بعد نفسي ان انا ابقى شيء في هذا المجتمع ان النهاردة يشار الي بالبنان على اعتباري انسان مسلم ملتزم إنسان مستقيم وإنسانة تعرف يعني إيه قيمة هذا الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون عايزين المعاني دي ما تغيبش عنا عايزين بجد امتحانات الدنيا دي تعلمنا ازاي انها تصنع منا رجل وامرأة الاسلام الحق وانا واثق فيكم واثق في ان الكلمات دي هتلهب حماسكم واثق ان انتوا هتبقوا شيء تاني مش عشان شيء الا لانكم بجد اكيد عندكم من النخوة وعندكم من الغيرة وعندكم من الحماس وعندكم من معاني اللي أي شاب بتبقى جواه من معاني القوة اللي هيخليكم تفهموا الدرس كويس ما عندناش شباب ملتزمين وملتزمات ولا شباب مسلم ما عندناش شباب بيدبلر ما عندناش شباب بيجيب مواد ما عندناش شباب بيجيب على الحركرك وهو الحمد لله اللهم اجعلنا من المقبولين يعني نجيب تقدير مقبول ما عندناش الشباب دول عندنا شباب مميز عندنا شباب يشار إليهم شباب بحق مسلم يعرف معنى كلمة الإسلام أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجحكم يا شباب أنه يرزقكم النجاح والتفوق والريادة يرزقنا وإياكم النية الصالحة والاحتساب ويأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه اللهم اهدنا وسددنا اللهم تقبل منا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم